بسم الله الرحمن الرحيم
ظل ظلمة النفس صاحبنا اول ما حصل له صداع اجري الدكتور طب اعمل لي اشعه على المخ طب اعمل لي اشعه مقطعيه طب اعمل لي تحليل مش عارف ايه سينا طب اعمل اعمل اعمل في الاخر اخر قال له خلاص عندك ورم في المخ ظلمة النفس النفس دائما تطلب دنيا حريصة تحب اللهو وتحب الأنس وتحب الشهوات تذكر عبد الله القرآن القرآن ملاذ الضائعين القرآن مأوى التائهين القرآن هداية الحائرين القرآن سند المستضعفين القرآن بلسم السقام
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
ظلمة النفس انتبه إذا سألت اللي بيتفرج على تمثيلية بيتفرج ليه على مسرحية بيتفرج ليه على ماتش كورة بيتفرج ليه انتبه اللي رايح يصيف رايح ليه اللي بيتفسح كل ده بيدور على أنس لوحشة نفسه كل ده بيدور غلط بيدور غلط هي لحظات وترجع الوحشة تاني ظل ظلمة النفس غلط غلط عايز تلاقي قلبك تلاقي روحك تلاقي سعادتك تلاقي نعيمك تلاقي قرة عينك تلاقي راحتك هنا هنا في كلام ربنا ظلمة النفس النفوس إما نفس تعب أعيتها الهموم ونالت بها الشجون وفتكت بها الهموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب فهي نفسك الأمارة بالسوء زي الهم نفسه قوي هم ايه الاكل والشرب واللبس النوم والشقه والعربيه المستقبل وال- والصيف والشتاء والتصيف الزوجه والولاد وال اهمتكم انفسهم غلط غلط غلط غلط
ظلمة النفس
فلان عمل حادثه بسيارته ولعت فيه ما عرفوش يخرجوا منه حاجه اتفحم اتفحم كل شاب عينيه متصوره اتفحمت الجثث تماما ولدين وبنت السيارة شفتوا بعينيكم فلان المدمن اللي شم شمة زيادة شوية مات سكران هيقابل ربنا كده شفتوا وسمعتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا ودانكم فلان اللي ادمن سنين دلوقتي في مستشفى المجانين شفتوا بعينيكم شفتوا بعينيكم
أيها الأحبة في الله سوبر الإسلامية تصف أقدامها نحو المتميز والجديد دائما فتقدم لكم هذا الإصدار المتميز ظلمة النفس لفضيلة الشيخ العلامة محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هل تحب الله ويستصعب عليك السلوك إليه هل أنت مذنب ويشق عليك الإقلاع عن معصية هل أنت تائب ويشق عليك الثبات على التوبة هل ترى نفسك دوما تفكر في الدنيا وتسعى إليها وتجاهد لتركها هل تجدك مشغولا بالسفاسف مستثقلا العزائم هل تضعف همتك عن علو في الطاعات وفعل الخيرات هل وهل وهل عشرات من هذه الهل سببها النفس اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إننا وفي سلسلة كلامنا عن ولادة القلوب أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا في سلسلة كلامنا عن ولادة القلوب ذكرنا أن الشيطان قد يستوطن القلب حين يتوغل من الصدر إلى القلب إلى الفؤاد إلى اللب يثبت الشيطان وكثيرا ما يسألنا إخواننا رجل يريد أن يتوب وقلبه متعلق بالمعصية حاصل كثيرا أن شابا كان يحب امرأة في جاهليته ثم تاب الله عليه اللهم تب على كل عاصم مسلم ولكن ما زال قلبه متعلق بهذه المرأة كلما تذكرها اشتهاها هذه قذارة في القلب كيف نتخلص منها إنسان تاب الله عز وجل عليه من التدخين أو من أي معصية كانت ولكن ما زال يشتهي هذه المعصية هو لا يقترفها ولكن ما زال يشتهيها ما زالت في نفسه هو ترك الدنيا وأقلع عنها وأقبل على الآخرة ولكن ما زال يشتهي الدنيا ما زال يريدها ما زالت تشغله ما زالت همه ما السبيل إلى مثل هذا وهنا نقول ليس ثمة سبيل أبدا إلا أن تغير قلبك تغير جلدك تغير دمك تغير عقلك هذه هي قضية ولادة القلب وأول سبيل لولادة القلب كما ذكرنا في اللقاء الماضي أول سبيل أن تصدق أن القلب يولد ولادة حقيقية ليست ولادة معنوية ولادة حقيقية فعلية يولد ويصبح قلبك جديدا جديدا سبحان الملك أرأيتم أيها الإخوة عمر بن الخطاب الذي كان جبارا في الجاهلية عمر بن الخطاب تفاجأ أن في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء عمر يبكي يبين لكم ذلك قصة أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان يريد الهجرة فذهب يشتري ما يصلحه في للهجرة إلى المدينة وترك زوجته تجمع متاعها فمر بها عمر بن الخطاب فقال لها قبل أن يسلم قال لها إلى أين فقالت نهاجر ونترك لكم بلدكم فقد آذيتمونا فقال الله معكم فلما رجع زوجها حكت له قالت لقد مر بي عمر بن الخطاب فقال كذا وقلت كذا فقال كذا وكأنه رق لنا فقال لها زوجها أتطمعين أن يسلم عمر قالت إي والله قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب هكذا كان فإذا به عمر هو هو عمر بشحمه ولحمه حين يسلم يصبح رقيق القلب يسمع آية فيمرض ثلاثة أيام يصلي بسورة فيبكي ويسمع نحيبه من خلف الصفوف لا شك أن قلبه قد تغير مات ذاك القلب الجاهلي وولد له قلب مسلم تغير قلبه تماما سبحان الملك فلذلك نحن نريد أن نؤمن أولا أن القلب يمكن أن يتغير ويصبح قلبا جديدا غير القلب السابق تماما وهذا القلب وهذه مهمة جدا يصبح قلبا جديدا تماما لا يتغير نصفه ونصفه لا ربعه وربعه لا ثلثه وثلثين لا لا لا لا, لا. يتغير تماما كليا فإذا لم تجد نفسك قد تغيرت كليا فقلبك لم يولد بعد ما زال قلبك كما ذكرنا في اللقاء الماضي ما زال في البرزخ قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه أو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات لسه قدامه مشاوير طويلة وعقبات كثيرة ليصل إلى أن يكون قلبه سليما جديدا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا الشاهد أن أول سبيل لتغيير القلب الإيمان بذلك أن تؤمن أن هذا ممكن وأنه وارد ثانيا أن تكون لك العزيمة والهمة على فعل ذلك الاستعداد والرغبة وهذا شرط في كل الأعمال الإيمانية كنت أقول في درس الأمس أربعة قواعد القاعدة الأولى أن لله سننا كونية لا تتخلف ولا تتغير قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ثانيا أن الإنسان مبتلى مبتلى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثلاثة أن الله عز وجل من سننه الكونية وابتلاءاته الشرعية أنه سبحانه لا يأتي لأحد بل يؤتى إليه وصلت ولا ترجم قل لي ترجم صلى الله عليه وآله وسلم صلى على رسول صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله اشترط ابتلاء وهو سنة يتعامل بها مع خلقه لا تتغير اشترط أن تأتي إليه اشترط فقال سبحانه في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك اشترط أن أنت اللي تيجي ان انت اللي تبدا ان انت اللي تبقى عايز اشترط قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا طب اللي ما تقربش شبر خليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فإيه أعرض فأعرض الله عنه هذه سنة كونية سنة وابتلاء الله عز وجل لا يعطي إلا من سأل وقال ربكم ها ادعوني استجب أجيب دعوة الداعي إذا دعا شرط هذه شروط اشترطها ربنا رعاية وصيانة لجلال العزه اسمه العزيز الغني كثير من الناس توب يقول لك لما ربنا يهديني مش هيهديك غير اما تجيله وتقول له انا نفسي تهديني ويعلم هذا يقينا من قلبك فيهديك عشان كده كتير قلت انت عايز تتوب فعلا والله اهو انت ما تقدرش تحلف على دي كتير مننا مش عايز يتوب هو بيقول يا رب توب عليا من ورا قلبه ومش عايز يتوب بجد بجد وعشان كده في مره كنت قاعد مع الاخوه قلت له مثلا مثلا يعني لو ربنا رزقك مليون جنيه ونعوذ بالله من ذلك قولوا امين بجد بجد تعوذ بالله من ذلك آه لا مش من قلبك ما انت قلت امين اهو اهو زي كده برضو انت فعلا عايز تتوب اه عايز تتوب بس مش بجد مش من قلبك خايف منها خايف تتوب خايف لا تخسر لذة انت فيها متعة انت فيها حلاوة انت فيها جاه انت فيه وضع انت فيه عشان كده العلماء قالوا شرط الغني الصالح أنه لا يخشى الفقر بل هو أحب إليه وعلامة فجور الغني أنه لو توهم الفقر يختار الموت يقول لك أنا لا أتخيل نفسي آه، أعيش أقل من كده في وضع أقل من كده ما تصور لا الموت أحسن هذا علامة فجور الغنى والعياذ بالله لكن العبد الموفق يقول لك كده ده رزق ربنا ولو ما فيش أعيش على الأرض الله يرحمه فيصل الملك فيصل بتاع السعودية لما قال لهم يعني بسيطة جدا لما قالوا له هنضرب أبار البترول قال يا سلام نرجع تاني للتمر والإبل وخلصت عادي انا يعني في ظني ان الراجل ده كان راجل طيب الله اعلم انا ما اعرفش عنه حاجات كتير لكن خلاصه الكلام ان هو ده الوضع الطبيعي ان عادي جدا سبحان الله العظيم لما دخل المغيرة بن شعبة على رستم قائد الروم ورستم فرش الحرير ولبس الذهب وجلس على الكرسي المملكة ولبس ال- كل ما عندهم ووضع دخل المغيرة بن شعبة على فرس قصيرة شعرها طويل يغطي عينيها ومعه رمح مكسورة وترس مخرومة وبيضة على رأسه فدخل بدابته قالوا انزل قال لا أنزل أنتم طلبتموني فأدخل كما أريد لا كما تريدون وإلا أرجع فدخل بدابته إلى حافة البساط ثم شق نمرقة وربطها فيها ودخل يغرز بسيفه حتى قطع عامة هذا الحرير فالرجل بيقول له ما الذي أتى بكم أنتم رعاح أعطي كل واحد منكم عشرة دراهم وثوب وترجعون قال له ما تاخدوا لكم كل واحد عشرة جنيه وترجعوا يا أخي أنتوا جايين تعملوا إيه هنا ألستم كنتم نفعل وأنا معكم ونفعل ونفعل قال أيها الأمير حسبك قال له على مالك شوية أنا أخبرك عنا لقد كنا نأكل الجعل وننام على التراب ليس دونه شيء قال له يا انت ما تعرفش ده احنا كنا بناكل الخنافس من الجوع وكنا بننام على التراب ولكن أكرمنا الله بهذا الدين انا عايز اقول الشاهد من القصة ان الراجل ما بيستعرش من دي ما بيتكسفش منها لا احنا كنا اوحش مما تتصور لكن لما ربنا اكرمنا بالدين بقينا اعز منك بدليل ان انا قطعت لك ده لو ده له قيمة عندي كنت اول ما دخلت يا شوف هي دي الناس اللي عايشة لما حكاها احد الناس في وضع ال- حين راى وانبهر اذا انبهر قلبك دليل انك لا تعرف الله تعرفش الجنه تعرفش الاخره كل اللي انت شايفه ده في الدنيا مهما يكن كل ده لا يساوي عيب ان احنا نقيسه بالجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب الشاهد خلاصة الكلام أيها الإخوة أننا إذا أردنا أن تولد لنا قلوب جديدة فلابد من التصديق ثانيا لابد من العزيمة والإرادة فالله عز وجل من سننه الكونية وابتلاءاته الشرعية أنه لا يريد إلا إذا أردت تريد وتدعو وتطلب وتشرع وتسير وتجتهد فيوفق ويعين ويعطي سبحانه وتعالى ثالثا لا بد من علمك أن دون ذلك أهوال اللي داخل سكة الالتزام على إنها فسحة وقعدة طيبة وكلام جميل و وهي مش مكلفة لا ده انت فيها تضحيات جسام اولها ان تضحي بنفسك لكي يولد لك قلب ايها الاخوه لكي يولد القلب لابد ان يخرج من ظلمات ثلاث ظلمه النفس والطبع وظلمه الطبع وظلمه الهوى وتعالى نتوقف الليله مع اول ظلمه لنتخلص منها وهي ظلمه النفس النفس اخطر عدو لك على الاطلاق والنفس ابدا لا ترضى بالهزيمه ولذلك لا يمكن ابدا في حياتك ان تضع السلاح في حرب نفسك يقول ابن الجوزي عليه رحمه الله ما دامت النفس حيه تسعى فهي حيه تسعى وصلت ما دامت النفس حية يعني تعيش تسعى ماشية في الدنيا فهي حية تعبان تسعى ما دامت النفس حية تسعى فهي فهي حية تسعى فلذلك أبدا لن تضع سلاحك في حرب النفس طالما أنك تعيش فيك نفس لذلك الإمام أحمد بن حنبل لما جاله الشيطان في سياق الموت يحكى عنه قال فتني يا أحمد قال لا بعد هو طبعا لا بيشوف الشيطان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فنفسه بتحدثه بتقول له انت كده خلاص عديت يا امام قال ايه لا بعد لا بعد لا لسه ادام فيا روح يبقى ايه لسه لما تخرج الروح بلا اله الا الله يبقى عديت يبقى عديت النفس اخطر ما تكون ولذلك أيها الإخوة أول ذنب وقع على ظهر الأرض كان سببه النفس في قصة قابيل وهابيل قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله وتأمل معايا كلمة فطوعت يعني العملية كانت شاقة والنفس عملت عملية ايه تطويع عشان يقتل أخيه طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله شرك بعد توحيد كان بسبب النفس السامري قال ما خطبك يا سامري لما عبد بنو إسرائيل العجل فقال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي نفس تجد هذه النفس في منتهى الخطورة والنفس تلاعبك ولا تستطيع أن تحكمها بل هي تخدعك اللهم إنا نعوذ بك من خداع النفس ونحن في عصر عجيب والله عصر في منتهى العجب أنك ترى الناس ترى الناس في هذه الأيام يحبون أن يخدعوا تجد الناس هو بيحب انه يضحك عليه هو بيحب انه يمكر بيه هو بيحب انه ينافق وعارف ان إن ده بينافقه وعارف ان ده بيكذب عليه وعارف ان ده بيخدعه وعارف وهو راضي ومبسوط طالما ان هو منتعش ومرتاح فما بالك بنفسه نفسه تخدعه وهو يرضى بخداع النفس اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب نعوذ بالله من خداع النفس الشاهد أيها الإخوة أن هذه النفس الخطيرة لابد من التخلص منها لابد لابد أن تتخلص من نفسك تماما لابد أن تتخلص منها فتصبح بلا نفس ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته كلام عجيب جدا يقول والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له ولأنه قد قربها لله قربانا ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يقبل قربانه يبقى لازم تقدم نفسك قربان لله تتقرب بها إلى الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم اشترى منك نفسك فلازم تديها له سلم نفسك لله سبحانه وتعالى سلمتها له ما تبقاش معاك لذلك ابن القيم يقول ايه فاكرين اول كلام قلناه من من حلقتين ثلاثه قلنا ان الانسان يعلم يقينا انه مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف انت مش ملك انت مملوك لله عز وجل ناصيتك في يده مملوك ممتحن مختبر مبتلى الفلوس اللي عندك دي امتحان احنا قلنا ال- الاصل الاولاني كان ايه الاصل الاولاني ان لله سنن لا تتغير وتتبدل والاصل الثاني مبتلى فاللي عنده فلوس مبتلى بالفلوس والفقير مبتلى بالفقر والصحيح مبتلى بالصحة والمريض مبتلى بالمرض وال- والكبير مبتلى بالشهرة وال- والتاني مبتلى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ابتلاء أنت مبتلى بجميع الأحوال هذا الابتلاء أنت هتعمل إيه وأنت معاك هتعمل إيه وأنت مش معاك هتعمل إيه فلذلك لابد أن تتخلص من نفسك هي دي أنت مملوك ممتحن في صورة شكلك مالك متصرف وعلامة استشعارك لهذا ويقينك فيه أنه إذا أصاب ما لك نائبة أو جائحة فإنك لا تحزن لأن صاحب المال أصاب مال نفسه فما لك أنت وللجزع والحزن يعني لو الفلوس ضاعت تزعل لا أزعل ليه ليه لأن صاحب الفلوس خد فلوسه مش هي الست قالت كده لجوزها ولا انتوا مش معايا ام سليم لما الواد مات وجوزها جاي من السفر تطيبت وتزينت اعدت له طعاما اكل واتى شهوته معها ثم قالت له لو ان لجيراننا عندنا امانه فاخذوا الف عاريه فاستردوا عاريتهم اكنت تحزن قال لا عاريتهم واخذوها قالت فاحتسب ولدك هي دي البساطة ابنك ده انت اللي جبته انا دايما والله اجلس مندهشا في قضية الولد اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين يا رب اللهم انا نسألك ان تصلح اولادنا واولاد المسلمين قلت تفاجأ ان انت في لحظة شهوة قذفت بمنيك في رحم زوجتك ونمت والله صنع خلق فسوى وقدر فهدى ثم يولد غلام فيه روح وإليك ينسب طب انت عملت ايه فنسبته إليك ده كرم من ربنا وإلا المفروض ما ينسبش إليك انت ما عملتش حاجة ده كله ده صنع مين صنع الله سبحانه وتعالى فهذا الولد لما يجي ربنا ياخده تزعل ابني انا عندي ثلاثة أولاد عندي انا جبت ثلاثة اولاد واربع بنات انت جبت انا عندي يا ابني قول ربنا رزقني ربنا اداني ربنا اكرمني ربنا منحني لذلك احد اخواننا اسال الله ان يرزقه الذريه يعني يقول لي يعني بيروح للطبيب هو وزوجته تروح للطبيبه يقولوا لهم انتوا طبيعي جدا 100% مفيش اي حاجه بس مفيش اولاد ليه؟ ما نعرفش دي بقى موضوع بتاع مين؟ سبحان الله العظيم هي كده القضية مش قضية أسباب ولذلك أحيانا يبقى الوضع كده إن ربنا سبحانه وتعالى لم يرد بعد والأطباء يستغلهم أسوأ استغلال اعملوا كذا عملية كذا مش عارف تحاليل كذا وكثيرا ما أقول للأخ ولا تروح لدكاترة ولا أطباء ولا ليك علاقة بالموضوع ده تماما عيش حياتك أنت وزوجتك ويوم يأذن الله سيكون ويضحك عليهم طبعا من شيخ يقول لهم لا الأخذ بالأسباب احنا برضو لازم ندور ونبحث ونعمل ولا تدور ولا تبحث هو يرزق من يشاء بغير حساب هيديك بس اصبر وابتهل سبحان الله العظيم وهذه هي التي تفوتنا دائما الشاهد ايها الاخوه برضو الحتة دي محتاجة معلش اسمحوا لي زقة فيها ها يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها لما ربنا يقدر عليك بلاء فمراده أن تذل له فلما تيجي تقاوم وتعمل فيها جدع وشجاع وقوي وانك تقدر طب شد قلت لكم القصه دي قبل كده كتير جدا ان انسان عنده شويه صداع اللهم اشف كل مريض مسلم عنده شويه مغص اللهم عافي كل مبتلى مسلم يا رب ها لو هو قعد يقول يا رب ده انا غلبان انا مسكين انا محتاج لك انا تعبان اشفيني شيل عني انا مش قادر ذل لله يشيل عنه وخلصت لكن صاحبنا اول ما حصل له صداع اجري على الدكتور طب اعمل لي اشعه على المخ طب اعمل لي اشعه مقطعيه طب اعمل لي تحليل مش عارف ايه جينات طب اعمل لي مش عارف ايه في البتاع الوراثيه طب اعمل ايه اعمل ايه اعمل في الاخر قال له خلاص عندك ورم في المخ يا عم ما انت كنت عايش اللهم انا نسالك العافيه لجميع المسلمين مراد المقدر الذل للأقدار فلذلك الأخ ده الذي لم يرزق أولاد أصبر وذل لله عز وجل زي ما سيدنا زكريا إذ نادى ربه ها؟ نداء خفي شوف الذل بقى للأقدار رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة هي دي القضية الربل يديك أسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا فالمقصود أيها الإخوة التخلص من النفس تماما النفس دائما تطلب الدنيا وحريصة عليها ليه النفس تحب اللهو وتحب الأنس وتحب الشهوات النفس ولذلك أنا أدلك بداية واحد إخوتي في الله هل طلب احدكم انيسا هل نشد احدكم رفيقا ان كان ذلك فلكم في كتاب الله خير انيس وفي محكم التنزيل اجمل رفيق القران القران ملاذ الضائعين القران ماوى التائهين القران هدايه الحائرين القرآن سند المستضعفين القرآن بلسم السقام أحبتي في الله الحياة في جنبات القرآن ألز من الماء الزلال الحياة في جنبات القرآن أندى من قطرات الغيث أطيب من التقلب في الحرير صدق الله إذ يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كتير قلت لك أنا عايزك تمسك المصحف وتقرأ القرآن وتنزل آيات القرآن على قلبك دواء دواء تنقط دواء على قلبك من كلام ربنا كان ابن مسعود رضي الله عنه يضع المصحف على عينيه يقبله ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربنا دواء إذا سألت اللي بيتفرج على تمثيلية بيتفرج ليه على مسرحية بيتفرج ليه على ماتش كورة بيتفرج ليه اللي رايح يصيف رايح ليه اللي بيتفسح كل ده بيدور على أنس لوحشة نفسه وكل ده بيدور غلط بيدور غلط هي لحظات وترجع الوحشة تاني وزي ما أقول دايما أن يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة اللي بيدور تحت شجرة التفاح يلاقي تفاح لكن اللي بيدور تحت عمود نور مش هيلاقي حاجة مش هيلاقي حاجة هي دي القصة بالظبط لما شافوا واحد بيدور تحت عمود نور بتدور على ايه قال لهم على 20 جنيه وقعت مني هنا ولا 100 جنيه قالوا له هي وقعت منك فين قال لهم في الشارع الضلمة اللي هناك ده امال بتدور على هنا ليه قال بدور في النور هي دي القضية ان من شهرة الكلام انك انت عايز تتبسط روح الساحل الشمالي عايز تنسجم مش عارف شوف مسرحية ايه الكوميدية عايز شهرة الكلام اشتهر وانتشر وتناثر فالناس كلها بيدوروا تحت عمود النور رغم ان اللي ضاع منهم ضاع فين في الشارع اللي هناك ده ضاع بعيد مش هنا فبيروحوا يدوروا هناك على الشواطئ يدوروا قدام التلفزيونات يدوروا في خلال ال- القصص والكتب والاغاني والموسيقى وغير ذلك لان الناس كلها كده غلط عايز تلاقي قلبك تلاقي روحك تلاقي سعادتك تلاقي نعيمك تلاقي قرة عينك تلاقي راحتك هنا في كلام ربنا هتلاقي كل حاجة قمة السعادة قل لي بس أنا قريت وما لقيتش لأن قلبك مش نظيف ليك سنين ذنوب ومعاصي ران لسه عايز آه، صنفرة حدادي لا مش صنفرة صاروخ اللي بيجلوا بيه صاروخ جلي علشان يجلي سنين سنين طويلة عشان تحس اصبر اصبر أيها الإخوة القرآن أول سبيل للتخلص من النفس القليل لتوهب قلبا جدا القرآن المعيشة في جنبات القرآن معيشة لذيذة وهي تجدد إيمانك تجدد روحك تجدد سعادتك بشرط ألا تقرأ القرآن هزرمة مش قراية وخلاص ولكن كما ذكرت لك تنزل القرآن على قلبك دواء دواء نقطة نقطة سبحان الله العظيم ظل عمر بن الخطاب يحفظ سورة البقرة ثمان سنين كان الصحابة يأخذون القرآن خمس آيات خمس آيات اوعى تقول بقى عمر بيحفظ البقرة في ثمان سنين لسه قدامي ثمان سنين احفظهم لا كان يحفظ ويحمل يعني مش ثمان سنين تسويف لا لسه ما حفظتش وإنما كان شغل ثمان سنين شغل شغل بالقرآن شغل بالسورة شغل ليل ونهار فلذلك هذا القرآن أيها الإخوة يحتاج أن نجعله زادنا وزوادنا عباد بن بشر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يسمى صديق القرآن صديق القرآن عباد بن بشر كان يتلو القرآن ليلة ونهارا سبحان الله العظيم فلذلك أيها الإخوة ينبغي أن يكون القرآن هو صاحبه صديقه حبيبه دوما معه أنيسك لا تستغني عنه ولا تبتعد ولا تستغرب لا تستغني عنه ولا تنشغل بغيره لذلك قال العلماء كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك شؤم عليك أن تنشغل بغير القرآن انشغل دوما بالقرآن ولذلك دوما في القرآن تكون أنت في الصلاة كلما كانت أكثر قرآن لأنه أفضل الذكر أفضل الذكر كلام الله سبحانه وتعالى فكلما كانت الصلاة فيها قرآن أكثر كلما كانت أفضل كلما كنت أنت في في أي عمل من أعمال الآخرة زدت فيه القرآن كلما كان هذا العمل أفضل الأمر الثاني أيها الإخوة أن تعرف نفسك يقول ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه عشان تتخلص من النفس لازم تعرفها وكتير قلت لكم يا شباب إنك نفسك تقعد مع الشيخ فلان أو مع الأستاذ فلان أو مع العالم الفلاني ونفسك تقعد مع حبيبك الأخ فلان تقعد معاه شوية وأنا دايما أقول لك ما نفسكش تقعد مع نفسك شوية مع نفسك تقفل على نفسك كده تماما وتليفوناتك بره بعيد عنك ومفيش حد يعرف ان انت جوه ولوحدك وقافل تماما وتقعد قول لنفسك انا نفس انا مين وانت ايه وبعدين واخرتها ايه مع نفسك تقعد تشوف عيوبك وافاتك تقعد تصنف اعمالك واحوالك تقعد تظبط طريقك لربنا سبحانه وتعالى مع نفسك لا شيخ ولا اخ ولا حد ابدا لوحدك استر نفسك وطلع افاتك واعرف انت ضعيف نقطة ضعفك فين ونقطة الخطر في حياتك فين والنقطة الصح نقطة القوة ومواهبك ايه في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وايه احسن نقطة تنفعك عند ربنا هما مش التلاتة لما نزلت الصخرة سدت عليهم باب الغار بدأ كل واحد منهم يقلب عن احسن عمل عنده ينفعه عند ربنا ايه قلب في اعمالك واحوالك واعرف نفسك لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي ابن القيم في كتاب الفوائد يقول ايه لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي بل تيقن أنه لله وبالله ومن الله فالله هو المان به ابتداء وإدامة لا بسبب من العبد ولا استحقاق منه فتزله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا منها خيرا البتة وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبالله ومن الله فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه فكلما جدد الله له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء وهذا نتيجة علمين شريفين علمه بربه وعلمه بنفسه هي دي يا شباب بقى القضية من الآن انك لازم تعرف ربنا ولازم تعرف نفسك لازم تعرف ربنا ولما تعرف ربنا بالغنى التام تعرف نفسك بالفقر التام ما تعرف ربنا بالعز التام تعرف نفسك بالذل التام لما تعرف ربنا بالغنى بالقوة المطلقة تعرف نفسك بالضعف المطلق هي دي ما تشوفش نفسك ودي أول نقطة عشان تتخلص من النفس عدم رؤية النفس إنك ما تشوفش نفسك يا ما ناس كتير مننا شايف نفسه شايف نفسه قوي حتى في التعامل مع الله شيخ الإسلام ابن تيمية شاف واحد ماشي في الشمس فقال ماله ده قالوا له ده نذر ألا يستظل ولا يقعد نذر لربنا إنه ما يقعدش في الظل إنه ما يستظلش ما يبقاش في الظل وما يقعدش يفضل واقف فقال يا جاهل يا أحيمن هذا تقاوي على الله انت بتتقوى على ربنا بتتمنظر يعني لا عامل فيها جدع بتوه تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر كتير مننا بيتقاوى على ربنا هبقى هكون يا ابني قول انا مش هبقى انا تعبان الا اذا ربنا اعني واداني قلت لكم في اصل من اصول الوصول ما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم فالزم إياك نعبد وإياك آه وإياك نستعين هي دي القضية اوعى تفكر انك حاجة لازم تعرف ان الله هو المان بك ابتداء وإدامة كلما زادك نعمة تزداد له بها ذلا وانكسارا اوعى تفكر الفلوس اللي معاك دي دي دماغك ده عرقك لا دي رحمة منه بس اوعى تفكر ان صحتك دي عشان انت محافظ على نفسك لا ده ايه ده لطف منه بس عفو منه بس فضل منه بس كرم منه بس اوعى تفكر ان التزامك عشان انت راجل جدع وبتعرف الخير انت كده طولنا ولا لسه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم لا زي ما قلت لكم قبل كده لما كان واحد بيقول انا ماليش في سكه النسوان دي خالص مش موضوعي ده لو قدامي 100 واحده قريانين ولا بص ولا يهمني واحده لعبته في التليفون وقع تاني يوم على طول لا لا لا انت مش جدع خالص لا ده ربنا اللي ايه ربنا اللي صارف عنك لو سلطهم عليك هتضيع ده ربنا اللي لطف بيه ده ربنا اللي معافيك ده ربنا اللي ساترها معاك لو وكلك الى نفسك هتضيع مع اسهل فتنه وابسط فتنه اوعى تقول ان انا لا لا في الحته دي اطمن انا مش لا ما تطمنش اللهم اصرف عنا الاذى ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم انا نسالك الخير كله من عندك عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول ابن القيم وهذا نتيجه علمين شريفين علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته وأن الخير كله في يديه هو ملكه يؤتيه من يشاء ويمنع منه من يشاء وله الحمد على هذا وهذا قولوا الحمد لله الخير كله بيديه ومنه سبحانه يؤتي منه من يشاء ويمنع من يشاء وله الحمد على ما أعطى وله الحمد على ما منع أكمل حمد وأتم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى بيده الخير جل جلاله سبحانه وعلمه بنفسه احنا قلنا نتيجة علمين شريفين علمك بربك ان اثنين علمك وعلمك بنفسك ووقوفك على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها نفسك وأنه لا خير فيها البتة ولا لها ولا بها ولا منها ولا فيها فليس للنفس من ذاتها إلا العدم فكذلك في الصفات ليس لها في الصفات إلا العدم وفي الكمال إلا العدم عدم الكمال وعدم الصفات ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص منه فما فيها من الخير تابع لوجودها ووجودها ليس إليها بل إلى الله فيعلم أن ما فيها من الله كما أنها هي من الله وصلت آه. الذي خلقك الله والذي يمد خلقك يمد استمرار وجودك الله فما فيك من الله وما بك من الله فليس فيك ولا منك شيء يقول الشيخ فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها علمت أن الحمد كله لله هو ده الموضوع يا جماعة من الآخر إنك أنت لما تعرف إن أنت إذا كان عليك مفيش منك خير مفيش منك فايدة وإنما ده من ربنا إذا علمت كده يقينا مش كلام بقى مش أونطة إذا بقى يقين وانصبغت النفس بهذا الذل ساعتها هتقول الحمد لله بجد من قلبك الحمد لله بجد يقينا من نفسك الحمد لله بجد بكل سبيل هي دي القضية علمت أن الحمد كله لله والأمر كله لله والخير كله بيد الله وأن الله هو المستحق للحمد والثناء والمدح دون النفس وأن النفس هي أولى بالذم والعيب واللوم ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله يبقى هي دي قضية النفس إن لازم أول حاجة أن تعرف نفسك قبل أن تداويها بما ذكرنا من القرآن سبحانه وتعالى دلنا على العلاج إذا عرفت نفسك وعرفت ربك بدأت تبحث القضية إيه لما تكون مريض أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم بتروح لدكتور لما تبقى عارف قيمة الدكتور ده تقدر كلامه صح ولا لا قدر كلامه سبحانه وتعالى فلذلك أيها الإخوة نرجع تاني للدواء أنا عرفتك الأول إن أنت مريض والطبيب الله الله هو الطبيب والروشتة أهي القرآن المصحف فتعالوا للدواء شفاء وأي شفاء أي شفاء يفوق شفاء الروح من أدرانها وأي دواء خير من إزاحة الركام عن كاهلها ولذلك أيها الإخوة إذا أردت أن تعرف دواءك فتعال لتصنف نفسك النفوس إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت بها الشجون وفتكت بها الهموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب اللهم إنا نعوذ بك من ذلك بس احنا بنتكلم بقى على الواقع الحاصل نفس تعبة الهموم مقطعاها سبحان الله كنا بنقرأ النهاردة في سورة آل عمران وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاون هي دي أهمتهم أنفسهم شايل هم نفسه قوي هم ايه الاكل والشرب واللبس النوم والشقة والعربية المستقبل وال- والصيف والشتاء والتصيف الزوجة والولاد وال أهمتهم أنفسهم هي دي النفس اللي قلت لك عليها متقطعة ولما تشيل انت هم نفسك يكلك الله إلى نفسك لكن لما ترمي حمولك عليه وتتوكل عليه فإن الله يحب المتوكلين يشيل عنك كل حاجة من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله همه فالنفوس إما نفس تعبة أعيتها الهموم ونالت منها الشجون وفتكت بها الغموم ومزقتها وأطاحت بها المصائب وإما نفس محطمة دمرتها الشهوات وأحاطت بها الرغبات وأسهرتها النغمات وطوقتها النزوات وحطمتها اللذات نفس محطمة تجدهم هناك دي لسه بقول للشباب امبارح أن رسائل ربنا إلينا كثيرة في وسطكم رأيتم فلان عمل حادثة بسيارته ولعت فيه ما عرفوش يخرجوا منه حاجة اتفحم دي حادثة جت في الجرايد كله شاف وسمع كله شاف بعينيه متصورة اتفحمت الجثث تماما ولدين وبنت في السيارة شفتوا بعينيكم فلان المدمن اللي شم شمة زيادة شوية مات سكران هيقابل ربنا كده شفتوا وسمعتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا ودانكم فلان اللي أدمن سنين دلوقتي في مستشفى المجانين شفتوا بعينيكم وسمعتم بودانكم قدامكم فلان اللي كان بيبالغ في الزنا وجاله السرطان في هذا المكان شفتوا وسمعتوا فلان اللي بيحارب ربنا بالربا اتخرب بيته واترمى في السجن وشفتوا وشفتوا وشفتوا كل دي رسائل من ربنا بيبينها لك قدام عينيك اهو ادي مصير الناس دي في نفس السكه اللي انت مصر عليها وماشي فيها فمآلك مآله فهذه نفوس محطمه واما نفس هائمه نفس تعبه نفس محطمه نفس هائمه عصفت بها الشبهات وفتكت بها الشكوك واهلكتها الظنون واضاعتها الفنون وهوت بها الاموال واستولت عليها النزعات نفس هائمه عصفت بها الشكوك هو شايف اهل الدين وشايف اهل الدنيا ولكن شاكك يا ترى يا ترى ده الصح ولا ده الصح يا ترى هو الخير هنا ولا هنا يا ترى هو انا متعتي فين يا ترى لذتي فين الشكوك الظنون هذه معيشة المشتتين كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هذه نفس تعبة ونفس محطمة ونفس هائمة إياك أن تكون منهم ولكن كن ذا نفس ربانية ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها كن ذا نفس ربانية تسمو على الشهوات ترنو إلى الدرجات تدفع الشبهات تنتصر على الشبهات سبحان الله كما قال الأنبياء أفي الله شك أفي كلام الله شك كثيرا ما أقول أننا لا نحتاج إلى تجربة كلام الله لنوقن ونؤمن ونصدق إننا مصدقون ابتداء فإن لم نجد الثمرة فالعيب فينا قد رأى الثمرة وعاشها من كان قبلنا أيها الإخوة إذا أردت طيبة النفس فبالقرآن تأنس بمناجاة الرحمن ترتوي من رحيق الآيات العظام تهفو لسماع القرآن قرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون هو الأصل في التحرك لله سبحانه وتعالى الأصل في السير إلى الله سبحانه وتعالى الأصل في الثبات على الدين القرآن القرآن ابحث عن هؤلاء اللي بيدخن سيجارة واللي بيشرب كاس واللي بيسمع مزيكا واللي بيشوف فيلم واللي بيتفرج على مسرحية كل دول بعد ما يخلص كيف الحال اللي مصدع واللي متضايق واللي مخنوق واللي تعبان أما القرآن اقرأ وشوف بعد ما تقرأ كيف انشراح الصدر وهدوء القلب ونعيم النفس ولذة ومتعة المناجاة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نفوسنا نحتاج أن نتخلص منه ولا بد أن تعرف النفس وتعرف الدواء والنفس جبل لا بد من صعوده والتخلص منه في خمس نقاط أولها عدم رؤية النفس وثانيها ذم النفس وثالثها سوء الظن بالنفس ورابعها ذل النفس لله والخامس سياسة النفس للتخلص منها هذه الخمسة تحتاج إلى تفصيل نلتقي به في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وتلهمنا رشدنا وتقينا شر نفوسنا اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من هوى النفس ونعوذ بك من تسويل النفس ونعوذ بك من وسوسة النفس اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله مع تحيات السوبر الإسلامية الهندسة الصوتية مهندس وليد أبو زياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته